بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام كنا بنقول إنه، آه، اتكلمنا في المرات السابقة عن مفهومين مهمين جدا مفهوم آه، أهمية آه، الوحي كمصدر للتلقي و... وإن الوحي للحياة وإن المقصود من ال... من ال... من العلم العمل واتكلمنا في في يعني في كذا آه، باب في الم- أو كذا مجلس في موضوع آه، إن إحنا دايما لما محتاجين تبقى تصوراتنا وحياتنا وأفكارنا وأخلاقنا ومعاملاتنا كلها ترجع إلى الوحي يعني المعيارية أو الحاجة اللي إحنا بنعرف ده صح وده غلط وده حق وباطل وده أبيض وده أسود وإيه إيه ال- الطريق ده آه، كله أصله جاي من الوحي واتكلمنا عن مفهوم تاني مفهوم بيئة الإيمان والصحبة الصالحة وإن إن الإنسان مش هيقدر لوحده مهما إنسان كان قوي مش هيقدر لوحده و- وأهمية آه، الصحبة واتكلمنا على الضغط المجتمعي وإزاي إن إن الإنسان آه، يعني ما- ما ما يضعفش أمام الضغط اللي بيتضغط عليه سواء الضغط الفكري سواء الضغط الأخلاقي سواء الضغط الاجتماعي سواء الضغط السياسي سواء الضغط الأمني آه، يعني دي مسألة من ال- من المهم الأهمية بمكان في موضوع ال- الإنسان اللي ب- بيريد أن يقترب إلى الله في مجتمع غلب عليه ال- الابتعاد أو الغفلة أو المعاصي والمنكرات على حسب بقى تفاوت المجتمعات في واحد مجتمعه أكتر من الآخر لكن اللي, اللي ظاهر قوي يعني إن إحنا مش مجتمع آه، آه، يعني بي- مساعد بطريقة أولية على الإيمان بل بالعكس مجتمع يعني يعني كثير منه ممكن يسخر من من سورة الدين ومن أعمال الدين ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبقى سجية يعني بقى عادي اللي هو إيه مجتمع مش مش مساعد دائما فكلمنا على مسألة إيه ال- ال- الضغط المجتمعي والفتن واتكلمنا المره اللي فاتت عن قصه الفتن واهم الفتن اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سوره الايه في بدايه العنكبوت النهارده ان شاء الله هنتكلم عن عن مفهوم آه، مهم آه، هي صراحه عباده واحنا ان شاء الله الشهر ده كله هيبقى معانا العبادات بقى يعني هناخد عبادات كده ايه سواء ترسيخا او معاني واحنا زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان احنا محتاجين يبقى ال ال ال الشيء للتنفيذ ف يعني بلاش ن- نعلي السقف بتاعنا قوي فما نقدرش ننفذ وبلاش ان احنا ن- ايه نتعود ان ان ان الحاجه تتقال وبعدين عايزين حاجه تانية ما هو لو لو لقينا ان احنا ما بننفذش فبالتالي هيفضل عايزين بقى جديد في جديد لانه هو الحاجه اللي اللي بتتنفذ بتجيب اثر الحاجه اللي ما بتتنفذش غالبا بيبقى اثرها ضعيف فالنهارده ان شاء الله هتكلم عن عباده هي اهم العبادات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في اول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إيه، انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ربنا سبحانه وتعالى ارسل له جبريل سيدنا جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم في اول ما علمه الوضوء وعلمه الصلاه إيه، الصلاه اول ما فرضت الصلاه كان في تدريج في فرض الصلاه يعني الصلاه اول ما فرضت فرضت قيام الليل وبعد كده فرضت مثنى مثنى كانوا بيصلوا في اوقات متفاوته يعني بالغداة والعشي اللي هو الفجر والعصر ربنا سبحانه وتعالى لما اسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم آه، رفع الى السماء في المعراج وفرضت الصلاه اللي هي اللي احنا عارفينها اللي هي ايه اللي هي خمس صلوات هي كانت خمسين اول بعد كده بقوا ايه بقوا خمس صلوات و... ونسخ بقى الامر ده يعني يعني كان الاول بيصلوا الى بيت المقدس وبعد كده صلوا الى الكعبه وكانوا بالأول بيصلوا اتنين وبعد كده بدأ يصلوا اتنين وتلاتة وأربعة يعني بقى المغرب تلاتة والعشاء والظهر والعصر والعشاء أربعة كان في الأول الصلوات كانت إيه عبارة عن إيه اللي هي قبل فرض قبل المعراج كانت بتصلى مثنى مثنى ماشي كده فالنهارده هنتكلم عن العباده هي اول شيء فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في مساله الصلاه اللي هي مساله قيام الليل او عباده قيام الليل. عباده قيام الليل من من اعظم العبادات التي إيه، إيه، إيه، إيه، شرعها الله سبحانه وتعالى والتي هي إيه، علامه الصالحين يعني المفروض المفروض طبعا المفروض ان احنا بنحافظ على الصلوات الخمسه في جماعه. إيه، ان شاء الله هيبقى معانا كتيب النا- ال- إيه، يعني نقاوي ان شاء الله يبقى واجب اللي هو اسمه الدين هو الصلاه للشيخ فريد الانصاري كتاب ظريف وجميل وخفيف يعني مش المفروض ان ان انا بكون ال- الاذان انا واقف قدام الجامع وفي حد بيكلمني في التليفون فانا ايه هفضل ارد وبعد كده الاذان اذن وبعد كده الصلاه اقيمت وبعد كده الركعه الاولانيه خلصت وانا لسه واقف بكلم في التليفون المفروض ان الصلاه اعظم من ذلك بكثير خلينا نتكلم في مواجهة الصلاة لكن النهاردة هنتكلم على قيام قيام الليل ولو احنا هنتكلم في ترتيب الأولوية لا شك إن الصلاة هي الأولوية ال- ال- العظمى وهي أعظم الأعمال على الإطلاق وهي أول ما يحاسب عليه العبد لكن احنا مش بنتكلم في ترتيب آه، في المجالس بترتيب أولويات ال- العبادات قد ما احنا بنتكلم في قيم احنا محتاجين إنها تغرس بداخلنا آه، آه، النهارده هنتكلم عن قيمة قيام الليل قيام الليل قيمة آه، م- هي حقيقة آه، فارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق هي بين الصالحين وغيرهم بين آه، آه، القريبين من الله السابقين السابقين وبين أهل اليمين آه، اللي هو هو بي بي بي- بيفعل طاعات أو بيعمل فرائض فقط الفرق بين اللي بيعمل فرائض ومن اللي عايز يسبق آه، آه، مجموعة العبادات من أجلها مسألة إيه؟ قيام الليل قيام الليل عبادة بتنجي كعبادة من النار عبد الله بن عمر يوما آه، بيقول آه، أنا مرة وأنا طفل أو شاب يعني آه، حبيت أبات في المسجد فلما بت في المسجد آه، شفت رؤية رأيت رؤية رأى إيه؟ قال رأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر بيقول أنا آه، شفت إن أنا لقيت اتنين جايين واخدوني يلا عشان تروح خش النار و- والنار آه، لقيتها شكلها النار دي مدينة كبيرة جدا فيها أكل وفيها شرب وفيها فنادق وفيها بيوت وفيها آه، أماكن وفيها درجات وفيها آه، آه، طرق من أن- من أنواع العذاب وفيها آه، آه، سلالم دركات من من من تحت لفوق فيها آه، منازل كل منزلة في نوع معين من العذاب في آه، صديد وفي قيح وفي يعني مسألة في غاية في سجون في تعذيب في مقارع مسألة في غاية الصعوبة فهو بيقول لا لقيت ان ان النار مش مش اللي انا اللي انا عارفها في كتاب ربنا لقيت النار دي كانها بئر مطويه كان هي بير كده عارفين البير بيبقى له فتحه كده فقال فإذا هي مطوية آه، كطي البئر يعني كأنها م- لها حواف كده يعني كأنها اللي هينزل هينط من إيه؟ من آه، من من أعلى إلى أسفل مطوية كطي البئر يعني لها حواف وإذا لها قرنان يعني خشبتان ممدتتان آه، عليها خشبة عارضة وإذا لها قرنان يعني لها إيه؟ لها مكان كده ف- آه، فإذا فيها أناس قد عرفتهم بيقولوا شفت فيها ناس ع- أعرفهم عبد الله بن عمر ده ابن عمر بن الخطاب ده صحابي وابوه صحابي وال... وبيلعب مع اولاد الصحابه و... واللي حواليه كلهم مؤمنين يعني عبد الله بن عمر لما هاجر مع ابيه إيه، ال- الحضانه اللي بيروح فيها والتعليم اللي بيتعلمه والمكان اللي بيلعب بيه في الشارع وال... والبيئه المحيطه إيه، عمر مش قاعد في وسط كفار و- ومنافقين عمر قاعد في وسط النبي صلى الله عليه وسلم ووسط اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله بن عمر بيقول انا شفت ناس في النار من اللي انا عارفهم من اللي انت تعرفهم في النار اللي هم من هؤلاء الصالحين اللي, اللي اللي احتكيت بيهم فقال فإذا بي أناس قد اه، أو عرفتهم نظرت إليهم فعرفتهم اه، فعرفتهم فقال اه، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار فلقياني ملك فقال لم ترع قال له ما تخافش لا خوف عليك فعبد الله بن عمر متجوز اه، أو اه، أخته اه، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول فقصصتها على حفصة اللي هي ايه اخته اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه السلام قال لعبد الله بن عمر آه، تفسير ال- او وجه عبد الله بن عمر قال له نعم العبد ابا عبد الله لو كان يقوم من الليل قال لعبد الله بن عمر لو انت عايز تنجو من النار قوم قوم الليل قال له آه، لو انت آه، الملك بيقول لك لم ترع وانت في المسجد قوم قوم الليل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان كان يصلي من الليل فكان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا قيام الليل بيدفع عذاب جهنم يقينا ينجي من الهلاك يقينا به يكون العبد من الصالحين من المقربين عند الله من نعم العبيد العباد يقينا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الفتن الفتن كثيرة فاحنا عايزين ننجو احنا احنا بنتكلم حديث عبد الله بن عمر هناخد منه فائدة ايه هي؟ ان النبي عليه السلام اراد لما اراد انه يوجه عبد الله بن عمر عشان ينجو من النار لما كان خايف من النار وشاف رؤية ان فيها نار قال له عشان تنجو من النار قوم الليل قم صلي بالليل طيب لو انا عايز انجو من الفتن في الدنيا الفتن كثيرة والبلاءات كثيرة والأشياء اللي- اللي بتحيط بالمسلمين والبلاءات كثيرة جدا إنما صام يوما آه، ذهب إلى زوجاته وقال آه، آه، آه، وهو فزعا سبحان الله ما أن- ما- ماذا أنزل الله من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين رب قاسية في الدنيا عارية في الآخرة بيقول لها يا جماعة بيقول للصحابة إن هو صام فجأة مرة استيقظ و- و- و- وهو فزع رأى فتن كثيرة تس تسقط على أهل الأرض فقال ل- ل- ل- ل- ل- للغلام أو الجارية اللي عنده روحي صحي زوجاتي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمة المؤمنين قولوا لهم قوموا يصلوا من الليل وحذريهم رب كاسية في الدنيا أي بثياب مستورة في الدنيا فإذا بها تتعرى في الآخرة تتعرى في الآخرة من الإيه؟ من ال- من ال- من العصمة من الرحمة إن إن إن إن إن إنسان ربنا سبحانه وتعالى بيستره في الدنيا لكنه يفاجأ إن هو ممكن يعذب في الآخرة ليه؟ بسبب نزول الفتن وسقوطه في الفتن طب أعمل إيه؟ فقال لهم قل- قولوا لهم يصلين من الليل يبقى اللي عايز ينجو من الفتن يقف يصلي بالليل لوحده يقف يعود نفسه ان هو يصلي لله يقف يصلي ركعتين ويسجد ويركع بينه وبين ربنا ما حدش شايفه يبقى له عبادة خاصة اسمها قيام الليل إيه، الصلاة في الليل في زمن الفتن تنجي صاحبها اللي هو من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين النبي اصلا بيقول ايقظوهم لكي ايه عشان يصلوا طب ما كان ممكن يقول خليهم ي- ي- يصحوا ويتصدقوا خليهم يصحوا يذكروا ربنا خليهم يصحوا يقوموا ي- يجأروا بالدعاء خليهم يصحوا يحفظوا القرآن ويتلوا القرآن إنما النبي عليه السلام كل ده ممكن يحصل فين؟ في قيام الليل إيه، قيام الليل عبادة بتنجيك من الفتن يبقى الشاهد من الحديث الثاني إن قيام الليل بينجيك من الإيه؟ من الفتن الشاهد من الحديث الأولاني إن قيام الليل بينجيك من النار قيام الليل بيكفر السيئات لو احنا طول النهار بنعمل سيئات وعايزين ان أو اول باول نكفر السيئات قيام الليل بيك- بيكفر السيئات آه، من اعظم مكفرات قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلك على ابواب الخير بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لمعاذ اللي هو يسبق العلماء رتوة بحجر بيقول له يا معاذ الا ادلك على ابواب الخير قال له تحب اقول لك على باب من ابواب الخير ممكن تنال منه خير عظيم قوي فقال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة قال له صوم وتصدق الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ كما آه، يطفئ الماء النار يبقى لو ان الخطيئة دي نار انما الاسلام بيقول لك بيقول لك لو انت حطيت النار حطيت مية على النار يحصل ايه؟ تتطفى فلو انت عايز نار ال- الخطيئة دي تنطفئ اعمل ايه؟ تصدق وبعدين لو اقول لك على حاجه كمان ممكن تطفئ نار الخطيئه قال وصلاه الرجل في جوف الليل يبقى صلاه الرجل في جو- جوف الليل تطفئ الايه تطفئ الخطيئه قال ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون الآية دي يا جماعة مش بتقول إن قيام الليل بيكفر السيئات بس ده بتقول إن قيام الليل ممكن يرفعك في أعلى درجات الجنة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني بينه وبين المضجع جفاء يعني بيجي ينام مش قادر ينام عايز ينام ينام شوية ويقوم تاني ليه؟ عشان يقوم يصلي لله يعمل ايه؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا خايف من حاجات وبيطمع في حاجات قال ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إيه طبعا إجابة الدعاء يعني اللي عايز حاجة يا جماعة قيام الليل هو إيه، ال- المفتاح الرئيسي النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم لأصحابه عن مفتاح إجابة الدعاء قال لهم إيه؟ قال لهم إن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل يعني لو أنت عايز إجابة الدعاء أقرب ما يكون عبد من ربه في جوف الليل الآخر في أوقات بيبقى فيها الدعاء إيه، إيه، بهيئة معينة مفتوح السجود وفي إيه، أوقات يعني في مواضع بيبقى ال- ابواب السماء مفتوحه ل- لمن التزم هذه المواضع او التزم هذه العبادات وفي اوقات آه، مفتوح فيها ابواب السماء ل- ليه؟ لثلاث لثلاث اصناف ايه هم؟ هل من داع فاجيبه وهل من ايه؟ مستغفر هل من تائب هو ايه الفرق بين المستغفر والتائب؟ المستغفر بلسانه التائب عائد التائب اراد الرجوع فالاستغفار ليس التوبة الاستغفار أول التوبة أو نوع توبة لكن أنا بستغفر وأنا لسه ما زلت مقيم على الذنب أنا كده ما تبتش التائب ده ترك الذنب وأراد أن يذهب إلى ربه فلو عايز ربنا يقبلك لو عايز تبقى قريب من الله سبحانه وتعالى إيه- إيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا سبحانه وتعالى تنزل يليك بجلاله قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى حين يبقى الثلث الأخير فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له يبقى الدعاء السؤال والاستغفار ينزل سبحانه وتعالى تنزلا اليكم بجلاله فيسال فيجيب من يسال ويغفر للمستغفرين ولا يكون هذا في النهار يعني مسألة إن إن إن الثلث الأخير من الليل ربنا يتنزل فيه تنزلا يليق بجلاله فيها قوة من الله سبحانه وتعالى. ف اللي عايز اي حاجه ينزلها بالله سبحانه وتعالى بي بي بي بي بيبحث عن الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى فيه يرضى اللي ربنا سبحانه وتعالى فيه يقبل طلبه لما بتروح تمضي حاجه يقول لك ايه ما تمضيهاش من في الوقت ال ال ال الا تشوف الوقت المناسب اللي تمضيها فيه لان يعني ممكن تدخل في وقت مش مناسب ت- ايه ترد في وجهك تتقطع لك فاذا اردت وقت الله سبحانه وتعالى ي- يغفر ويتوب ويعطي ويجيب ويقرب فهذا الثلث الاخير من الليل إيه إيه اقرب ما يكون عبد من ربه في جوف الليل الايه الاخر فان استطعت ان تكون من يذكر الله تعالى في تلك الساعه فكن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عارفين يا جماعه ان هو اصلا كان بيقرا ورد القران بتاعه احنا اتكلمنا عن ورد القران عارفين ان هو اصلا كان بيقرا ورد القران بتاعه كان فين كان في قيام الليل يعني الورد الطبيعي ان هو اصلا كان بيقراه كان بيقراه ايه من حفظه في في قيام الليل افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه قيام الليل مش صلاه الاستسقاء ولا صلاه الخوف ولا جلسه الضحى صلاه قيام الليل دي افضل ما فيش قيام بالنهار يعني ما فيش صلاه اسمها صلاه قيام النهار لكن في صلاه اسمها صلاه قيام الليل كما قال صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه بعد المكتوبه الصلاه في جوف الليل وافضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم احب الصلاه الى الله صلاه داوود احب صلاه الى الله سبحانه وتعالى اكتر صلاه كان ربنا سبحانه وتعالى بيحبها صلاه ايه انما صلى بيقول للصحابه اكتر صلاه ربنا بيحبها صلاه سيدنا داوود ده طبعا محمول على ما هو بعد الايه بعد الفريضه طب سيدنا داوود كان بيصلي ازاي قال كان ينام نصف الليل يعني العشاء تأذن كان ينام بعد العشاء ويصحى النص التاني يقوم ثلثه وينام سدسه يبقى هو قام قد ايه تلت الليل ان هو التلت اللي بعد النص يعني نام نص الليل وبعد كده صلى قام النص التاني صلى تلت ونام ايه ونام السدس وكان يصوم يوما ويفطر يوما متفق عليه يبقى عشان كده لما نيجي نقول هو النبي اصلا كان بيقوم الليل امتى حديث جميل قوي كان لا يحب لا, لا تحب ان تراه نائما الا رايته ولا تحب ان تراه قائما الا رايته يعني النبي عليه الصلاه كان بيقوم احيانا اول الليل واحيانا منتصف الليل واحيانا تلت الليل واحيانا تلت الوسط واحيانا الايه الاخير وديت اصعب ما يكون ما تحاولوش تعملوها في الفتره الاولانيه ليه لان ديت محتاجه عزيمه من فولاذ يعني افضل عباده هي عباده النبي صلى الله عليه وسلم افضل من عباده داوود سيدنا داوود كان مثبت انما عليه الصلاه كان اعظم بس هو كان عنده اراده قويه انه يستطيع انه في اي وقت من الاوقات يعرف يعمل ده كان غالب الناس مش هيعرف يعمل ده لو ما عندوش عاده وما عندوش باب من الابواب هيحصل ايه؟ هيسقط عشان كده كان عمر كان بيصلي في ت- في وقت معين ثابت وكان ابو بكر بيصلي في وقت معين ايه؟ ثابت لما سئل ابو بكر كان بيصلي امتى قال اصلي ايه؟ اول الليل لما سئل عمر قال اصلي اخر الليل فكان مساله ان ان, إن الواحد يكون له ميعاد ثابت للصلاه دي مساله مهمه جدا على قدر او عدد ركعات معين من الصلاه ده مهم ان واحد مش لازم بتصلي فترات طويله بس خلينا الاول نغرس المفهوم يبقى المفهوم ثابت عندنا ومع الوقت نبدا نحسن الكيفيه بس خلينا الاول يبقى عندنا بقى ثابت لمده 20 يوم او 30 يوم ان احنا مش عايزين نعمل واجب كده عايزين نعمل واجب ان احنا مش عايزين يفوت مننا قيام ليل لمده 20 يوم او 25 يوم مين يقدر يعمل ده مين يقدر يعمل تحدي لمده 25 يوم ان هو كل يوم يصلي قبل ما ينام او اول الليل بعد العشاء مباشره يصلي قيام الليل ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا يعني ايه اشد وطئا يقول لك اشد مواطاه للقلب واللسان والعقل نشاه الليل يعني اول الليل ابن عباس كان بيقول ان النبي عليه الصلاه كان اول ما فرض الصلاه او اول ما فرض قيام الليل كان الصحابه كانوا بيصلوا بعد ال بعد ال بعد نزول الليل مباشره ما كانش عندهم بقى عصر ومغرب وعشاء كان عندهم ايه ليل ونهار فكان اول ما ما يجي الليل يقفوا ايه يصلوا في اول الليل وفي اخره ناشئه الليل يعني اول الليل يعني كان مثلا بيجمع الصحابه واللي كان يسلم كان يعلمه ازاي يصلي كان يصلي ايه يصلي ناشئه الليل ليه اشد وطئا واقوى مقيلا ان ده كان يجعله نفسه موطئه لو انت عايز تربي نفسك وعايز تكسر نفسك لو عايز تخلي نفسك موطئه يعني سهله ممهده لاستقبال احكام الشرع يبقى عليك بالايه؟ بقيام الليل. النبي عليه الصلاه بيقول عليكم بقيام الليل فانه داء الصالحين قبلكم. بيقول للصحابه عليكم بقيام الليل فانه داء الصالحين يعني ايه دأب؟ اه ده ديدنهم، ده طريقهم، ده حياتهم، ده عادتهم. يعني لو انت عايز تشوف الصالحين اقول لك انت شكل الصالحين. راجل من الصالحين شكلك كده شكل الصالحين ايه الصالحين فالنبي عليه الصلاه بيقول عليكم بقيام الليل فانه داء الصالحين اهي قبلكم وهو قربة إلى ربكم وكفارة للسيئات ومنهاة للإثم احنا اتكلمنا على إن وهنتكلم إن شاء الله مع ذلك مرات ومرات على إن ما الصلاة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني أنا ممكن أنهاك عن المنكر إن أنا أشوفك بتعمل حاجات أقول لك إيه هذا منكر اتقي الله أنت تشوفني بعمل حاجات تقول لي إيه تقول لي هذا منكر اتقي الله سبحانه وتعالى فاحنا كده بننهى بعض عن عن منكر الصلاة لوحدها هي تنهى عن المنكر يعني الإنسان لما بيصلي الصلاة بتنهاه عن المنكر فكذلك قيام الليل اللي هو إيه منهاه عن الإثم يعني أنت لما بتصلي قيام الليل بيدخل جواك معاني من معاني الإيمان بيدخل جواك معاني من معاني التقوى بتنهاك بتيجي بعد كده تعمل إثم تحس إنك مش عايز تحس ان في في وازع جواك اللي هو واعظ الله في قلب الايه؟ في قلب العبد، في حاجه جواك اتغيرت، عشان كده الشيطان اذا نام الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافيه احدكم ايه؟ ثلاث عقد، ليه يعقد ثلاث عقد؟ عشان هو مش عايزك يبقى في عندك مصدر من مصادر انك انت ايه؟ انك انت ايمانك يزيد. انت لو قمت بالليل لو قمت لو تعريت من الليل وقمت و و و و وذكرت ربنا سبحانه وتعالى ادي عقده اتحلت اتوضيت ادي عقده كمان اتحلت صليت قمت ايه نشيط الايه النفس إيه إيه يبقى العقد بتحل بثلاث حاجات بالذكر والطهاره والصلاه ماشي كده الشيطان يريد ان انت لا تذكر ولا تتطهر ولا ايه ولا تصلي اعظم الصلاه او اكثر الصلاه مرجعا لانها تكون اكثر قبولا هي الصلاه التي فيها خشوع التي فيها علاقه خاصه بين العبد وربه وهذا يكون واضحا جدا في قيام الليل يعني قيام الليل انت مفيش حد شايفك فيه الدنيا ظلمه الناس كلها يخلو كل حبيب بحبيبه كل واحد في اتجاهه وده قاعد على النت وده قاعد نايم وده بيتكلم مش عارف ايه وفجأة واحد ثار عن وطائه وفراشه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يحبهم الله يعني قيام الليل بيخليك ايه يخليك من اللي يباهي الله بك الملائكة ويضحك الله لك ويعطيك الله سبحانه وتعالى عليه ما لا يعطي على غيره مسألة ايه ان ان رجل ثار عن لحافه يعني هو عمل ثورة ثورة على اللحاف الجو برد ونفسه ينام وهو قام قايم وقام قايم متوضئ وقام ايه يصلي لله سبحانه وتعالى إيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم وجه لهم امرأة حسناء وله فراش لين حسن فقام من الليل فيقول الله سبحانه وتعالى يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد فده يباهي به له الملائكة إنه ساب زوجته اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت عائشة تقول النبي عليه الصلاة والسلام إيه، إني لأحبك وأحب ما تحب فيقول يا عائشة زريني أتعبد لربي آه، هي بتقول له تعالى أنت أنت قايم وسايبني ليه؟ وهي زوجته ومتجهزة له فإذا النبي أصلا يقوم يتوضأ ويقول لها إيه؟ يا عائشة زريني أتعبد لربي فتقول والله إني لأحبك وأحب ما تحب يعني إذا كنت أنت بتحب الصلاة فأنا كمان بحب الإيه؟ الصلاة كان بيقول إيه إيه إيه وجعلت قرة عيني في الصلاة اللي هو حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة قال إن أنا آه عادي أنا بحب النساء زي أي رجل وهذه علامة قوة وأحب الطيب الرائحة الطيبة وهذه علامة جمال ولكن قرة عيني يعني يعني الحاجة اللي بتخلي عيني تستقر وقلبي يطمئن هي ليه؟ هي الصلاة. إيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجلين رجل سار عن وطائي ولحاف بين أهله وحبي إلى صلاته فيقول الله عز وجل يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار سار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهلي إلى صلاتي رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حديث عند أحمد بن حسن فيباهي الله بك الإيه الملائكة طبعا آخر حاجة آه، آه، قيام الليل يدخلك الجنة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة قال للصحابة آه، آه، يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وألينوا الكلام وصلوا الليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام فاللي عايز يدخل الجنة واللي عايز يكون له درجة عالية في الجنة يجافي جنبه عن المضاجع النبي عليه الصلاة والسلام لو انت تخيل كده قمت الليل بكل هو الله احد وكل هو رب الفلك وكل كل هو رب الناس دول كلهم كده على بعضهم كل هو الله احد وكل هو رب الفلك وكل هو رب الناس دول ياخدوا منك قد ايه ثلاث دقايق خمس دقايق تخيل كده دولت انت كده لم تكتب من الغافلين لو قمت الليل بكل هو الله احد وكل هو رب الفلك وكل هو رب الناس لم تكتب قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين طب تخيل بقى انك انت مثلا صليت بسورة عم وسورة مثلا ايه النازعات وسورة عبس ثلاث سور كبار شوية قال ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين عارفين القانتين اللي هو قال الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب تخيل إن أنت كتبت من القانتين بإيه؟ بإنك أنت صليت بسورة النبأ وسورة النازعات وسورة عبس طب أنت يا سيدي عايز بقى تدخل تاخد قناطير مقنطرة من الإيه؟ من الحسنات قال ومن قرأ بألف آية ألف آية ده يعني سورة جزء عم وجزء تبارك وسورة التحريم كده ألف آية قال ولن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين مقنطرين يعني عنده إيه؟ عنده قناطير من الحسنات شوف احنا ضيعنا كام قنطار من الحسنات شوف احنا انا عايز اقول لك لم يكتب من الغافلين يعني الغفله انك انت تكتب من اهل اليقظه بمجرد كل اعوذ برب الفلك وكل اعوذ برب الناس وكل هو الله احد عشان كده ا- ا- النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول يا اهل القران اوتروا الله وتر يحب يحب الوتر لو انت ما فيش عندك مساحه غير انك تصلي وتر صلي وتر اللي هو حافظ على الوتر كل هو الله احد وكل اعوذ برب الفلك وكل اعوذ برب الناس يبقى انت كده لم تكتب من الايه الغافلين ولو احنا عودنا نفسنا هتلاقي يوم ورا يوم بقى الموضوع بقى ايه بقى اسهل إيه انما أص- طبعا يعني مش هتكلم قوي على على عباده النبي عليه السلام يعني خليها مره تانية او في في- في مستوى تاني في الحديث يعني في الدوره الجايه بقى ان شاء الله هنتكلم على عباده النبي عليه السلام لكن سريعا يعني ان حذيفه إيه، مره راح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ف إيه، إيه، إيه، فبيقول فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو قال للنبي عليه الصلاه والسلام انا انا يعني بدايه الحديث ان انا اريد ان اصلي معك انا عايز اتعلم الصلاه يعني شوفوا حريص وكان شاب صغير فتخيل كده م- واحد في سن محمد مثلا عايز يتعلم فراح ل- ل- ل- للشيخ وقال له انا عايز اقوم الليل معاك النهارده فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له فعلا قال له اه قال له عايز تتعلم قال له آه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم كان اصلا رايح اصلا ينام فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل وتوضأ ثم آه، وضأ آه، حذيفة أمر بالوضوء ثم قال تعالى فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قال له ده أنت بقى جاي تتعلم وأنا إيه وأنا لن أجد سائلا وق- وإذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى فصلى بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة وكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح أو سؤال سأل أو تعوذ تعوذ تعوذ ثم ركع نحو مما قام ثم قام نحو ما ركع ثم سجد نحو مما قام قال ابن حجر هذا إنما يتأتى في نحو من ساعتين فلعله صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة كلها أو ما يقتضيه حاله في غير هذه الليلة فإن في أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل وفيها أنه كان يزيد على أحد عشر ركعة إنما أصلا كان بيصلي 11 ركعة إيه، وكان بيصلي إيه، الركعة ركعة يعني لا تسأل ح- عن حسنهن وطولهن أنا بقول لك لو إحنا عايزين نتعود كام الليل خلينا نبتدي الأول بعدد الركعات وبعد كده نزود الكيف يعني صلي ب 11 ركعة إن شاء الله بإن أعطيناك الكوثر و إيه، إيه، إيه، ويل لكل مزات النمزة وتبت يدا بلها من وتب ثبت بس إن يبقى فيه إيه في 11 ركعة موجودين ولو الهمة ضعيفة يعني تحت خط الصفر وإن كنت أنا يعني شايف إن همامكم إن شاء الله تكون أعلى من ده لأن الناس عندها همم إنها تفضل واقفة طول النهار مع واحد صاحبه ويفضل واقف طول النهار على ماتش و- يعني بتشوفوا الناس بتقف تتفرج على القهاوي على ماتشات يقول إيه الجلد ده؟ بتلاقي الشباب اطفال قاعدين يلعبوا طول النهار في الشارع عنده استعداد يقف ساعتين ثلاثه لوحده لما بيجي يقف عند ربنا تحس ان هو بي ايه بس ايه يا رجليها بتوجعني هصلي بالبقره و طب ما انت واقف طول النهار تلعب ايه اللي حصل هنا ايه الفرق بين ده وده الفرق ان قلبه فصل المشكله مش في رجليه المشكله فيه في قلبك ان انت قلبك بيفصل لذلك مهم ان احنا يبقى احنا بن بن بن ب- يعني بنتعود ان احنا ن... يعني ايه ن... ن... ن... هقول ايه نبقى عندنا صراحه مع انفسنا بلاش بلاش ن- نلعب على انفسنا إيه إيه عن عبد الله بن مسعود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بامر سوء قالوا وما هممت قال هممت ان اقعد وازل النبي صلى صلى الله عليه وسلم في البخاري عبد الله بن مسعود حب يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لا النبي صلى الله بيصلي فقال لك اما اروح اصلي طب شوف حد يعني انت هتصلي ورا النبي عليه الصلاه والسلام طب شوف حد يصلي وراه على قدك لكن هو ايه هو حب ان هو هيمته تعلو وحب انه يشوف همه عاليه فاراد ان هو يصلي جنب مين جنبي ان- جنب النبي صلى الله عليه وسلم فطبعا آه، م- آه، فوجئ ان النبي عليه الصلاه والسلام ايه صلى بقى صلى النبي عليه الصلاه والسلام بيصلي والنبي عليه الصلاه والسلام ما كانش عنده مساحه ان هو إيه، يعني ايه يلتفت في الصلاه فطبعا مساله هنصلي اول الليل ولا نص الليل ولا اخر الليل إيه، دي مساله ايه م- م- بالنسبه لك إيه، فيها ساعه بس انا بقول لك حاول واحنا بنغرس القيمه ديت ان احنا نثبت عدد الركعات او نثبت ونثبت الايه الوقت لو مش قادر عدد الركعات ال 11 خليهم عدد اقل لكن انت في الاخر خالص ايه ثبت الوقت واقعد على ذلك 20 يوم تقدر تعمل ده تقدر على قدر ما انت بت- بتصلي على قدر ما انت بتصلي قدر المستطاع على قدر ما انت آه، كل آية انت بتك- بتقراها في كتاب الله في قيام الليل سواء من حفظك او من المصحف آه، سواء كان من وردك او من من من من تدبرك او من آه، ورد القراءة اقصد او ورد التدبر والعمل آه، آه، كل آية أنت بتقرأها كل ما أنت بت... ب- قلبك بيتأثر بطريقة مختلفة كل مواعظ الله في قلبك بتأثر بطريقة مختلفة طيب افرض أنا في يوم سافرت افرض أنا في يوم آه، آه، عندي مشوار مهم شغل مش قادر اشتغلت طول النهار ومش قادر افرض أنا عندي شغل للدين وسهران طول الليل في شغل في الدين هعمل إيه؟ هل هل اسيب قيام الليل؟ يعني خلينا واقعيين احنا مش هنقول كلام ومش هنعرف ننفذه. لو انا دلوقتي عايز انفذ و- وجيت انفذ ولقيت ان انا عندي شغلانه في الدين ومش قادر أ- أ- حاجه اتشغلت بيها في الدين، كان الراجل طالع في قافله في الاقصر اهوت ولسه جاي وقعد طول الليل بي- بيعمل بمسمر آه، سقف. هل يترك قيام الليل؟ ربنا سبحانه قال ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم انك انت بتقوم وربنا بيقدر الليل والنهار علم ان لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله واحد بيشتغل في الدين واحد بيشتغل في الدنيا فقال ايه فاقرأوا ما تيسر منه يبقى لو انا بالنسبه لي لقيت ان في عندي حاجه بتعوقني عن قيام الليل مش الحل ان انا اسيبه عشان اقول ده ايه ده ما هو ده دين وده دين او انا مش مشغول بحاجه معصيه ده انا مشغول برضه بحاجه ايه طاعه امال اعمل ايه ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ان انا قدر المستطاع ان انا ايه ان انا إيه إيه إيه إيه اصلي حتى لو هقول لك ايه لو هتوتر النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يدع قيام الليل لا في حل ولا ولا في استقرار يعني لا في حل ولا في حياة لا- ولا ترحال يعني لا, لا الوقت اللي هو كان فيه النبي عليه الصلاه والسلام مستقر انتوا عارفين النبي عليه الصلاه والسلام كان يا جماعه وده بيقولوا من بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض النبي عليه الصلاه والسلام وان كان برضه القول ده فيه ايه فيه م- يعني يعني اخذ ورد يعني لكن نقطه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان حريص على قيام الليل لدرجه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته ورد من قيام الليل كان يقضيه بالنهار فتخيل ان هو يعني كان ليل يوم تعب ومش قادر يوم سافر و- و- و- و- وفاته قيام الليل كان يصلي ال 11 ركعه كان يصليهم 12 ركعه بالنهار عارف انت دلوقتي لما الظهر بيفوتك انت بتجيبه ولا مش بتجيبه لو العصر فاتك بتجيبه ولا مش هتجيبه هو نوى اصلا كان اذا فاته قيام الليل كان بيجيبه وطب ليه ده من شده حرصه على هذه ليه على هذه الصلاة حتى لا تضيع منه هذه الصلاة الصحابة كلهم يا جماعة اللي تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة لهم قيام الليل ده من الأ- الأساسات ده من من العبادات التأسيسية ده الفرق ما بين أهل الإيمان وأهل الإيه؟ وأهل النفاق اللي هو لا يذكرون الله إلا قليلا إن النفاق يذكرون الله إلا يذكرون الله قليلا وأهل الإيمان يذكرون الله كثيرا يذكروه في الصلاة يذكروه في حياتهم ان اعمار اعمار الليل بالقيام انك انت لما الليل لما الليل إيه، إيه، إيه، يعني يسدل استاره على ال- على الكره الارضيه ويبدا الدنيا تليل ده إيه، إيه، المؤمنين بيفرحوا بده ليه؟ لانه هيبقى فرحان انه في خلوه بينه وبين ربه. إيه، في الاول بتبقى مشاعر حلوه وبعد كده المشاعر بت ايه؟ بتخفت وتنطفئ لذلك كان اذا عمل صلى الله عليه وسلم اذا عمل عمل اثبته فاحنا عايزين واحنا في الدوره دي النهارده ان احنا ايه نثبت قيام الليل عايزين نثبت المبدا خلي الكيفيه بالنسبه لنا رايحه جايه يعني انا مش عايزك تبقى يبقى المبدا هو اللي رايح جاي انا عايز يبقى قيام الليل ثابت والكيفيه هي اللي بتروح وت ايه وتيجي يعني مره انت هتقوم الليل بعد العشاء متواصل عشان انت عارف انك هتخرج ومش هترجع ومره هتقوم الليل في ناس بيبقى عندها قيام الليل يقول لك ايه احنا إيه، عشان نقوم الليل لازم نكون طول النهار قاعدين نقرا قران وبقى م- مفيش حد في البيت و- وايماننا عالي و- واللمبه الصفراء و- وفي مش عارف في شويه طقوس كده اللي هي ايه إيه، تحس ان انت كده داخل كنيسه كوبايه الشاي اللي قبله و- وال وال وكوبايه النعناع النعناع اللي بعد يعني في في ترتيب كده للحياه يا جماعه بلاش بلاش نصعب العبادات على انفسنا الحاجات ديت مش شرط الحاجات دي جميله موجوده جميل لكن مش موجود لازم يكون واحد صوته حلو قوي ليه ايه فانت من نفسك صوتي وحش مش مهم هيتحسن مع الوقت م- م- م- اصل انا لازم اكون في حاله روحانيه ليه لازم ليه مش لازم دي عباده انت بتقرب بيها الله سبحانه وتعالى انت بتعملها تقرب الله سبحانه وتعالى من اصل الاشياء المجاهده من من اصل العبادات انشاء العبادات يحتاج الى الى مجاهده واستمرار العبادات يحتاج الى الى مجاهده فبلاش نتعامل في انشاء العبادات واستمرار استمرار استمرار العبادات على مساله ان هي مساله آه، سيدنا جبريل هينزل يوقظك من الليل ويقول لك قوم يلا يا فارس فتقوم ايه تقوم انت كده قايم وحاسس ان في ملك شايلك وطاير وتقوم رايح دخلت الحمام واتوضيت وقمت داخل بقى تصلي وتحس ان انت لا لا مش هيحصل ولو حصل انك انت مره لقيت نفسك في نفسك همه ونشاط وقوه ده مش هيفضل موجود على طول الموضوع محتاج مننا ان احنا نجاهد انفسنا عشان كده بقول لك ابدا الاول بثلاث ايام قول انا اول ثلاث ثلاث ايام اللي جايين دولت انا هقوم الليل او انا هعمل لنفسي الاسبوع ده وبعد الثلاث ايام لما نجحت يبقى انا هثبت الميعاد ده كل لحد مده 20 يوم او لمده 10 ايام كمان وبعد كده 10 ايام كمان لحد ما تضيق نفسك لحد ما يفوت عليك شهر وانت بتعمل نفس العباده كل يوم بقت هي موجوده جوه حياتك بقت محفوره جوه حياتك الكيف بيروح وايه ويجي بقى اللي هو انا في يوم ايماني عالي قوي فقمت جايب البقره في يوم ايماني قليل انا جاوبت قمت صليت بايه بان اعطيناك الكوثر ويل لكل همزه اللمزه وكل عزوه وفاق وكل عزوه بالناس وكل والله احد يوم في المتوسط صليت بهود يو- يبقى انت بت ايه بتنوع و... و... واحرص على انك تصلي احرص على انك تصلي من حفظك و... ومش هيبقى فيه اي مشكله خالص ان الايات اللي انت بتقراها لو انت وانت بتقراها وقفت معاها وكررت الايه هل اصلي إيه، ب... بمجموع كبير من الايات ولا بايه واحده عادي كله متاح يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليله كامله بايه واحده وصلى زي ما احنا بنقول ايه بالسبع الطوال بالبقره وال عمران والنساء والمائده والانعام والاعراف والانفال والتوبه فانت ممكن تعمل ده وممكن تعمل ايه ممكن تعمل ده وخلي معاك مصحف اللي هو المصحف اللي فيه تفسير البسيط الصغير المصحف المصحف الميسر او المصحف اللي, اللي, اللي فيه تفسير اللي, اللي هو ايسر او مختصر التفسير إيه، بحيث ان انت الايه اللي مش فاهمها بعد ما تصلي ت- ايه ت- تراجعها تحس ان انت ايه ده اه الايه دي معناها كذا وترجع تعيد تاني مش فيش اي مشكله خالص انك انت ت- ايه تصلي بيه بس- بسوره وترجع تعيد السوره مره تانية في قيام الليل بحيث ان احنا قلوبنا تشرب من القران بحيث ان احنا يبقى لنا حال مع الله سبحانه وتعالى احنا دلوقتي قاعدين يا جماعه حالنا مجتمعي يعني احنا واحنا قاعدين ايه احنا بنعبد ربنا مع بعض لكن امتى هننشئ علاقه خاصه بيني وبين ربنا امتى انا هسجد سجده اقول له يا رب هذا بيني وبينك امتى انا هركع الركعه اعظم فيها الله سبحانه وتعالى هذا بيني وبينك يا رب امتى انا هطلب طلب محدش يعرفه خالص في الحياه هذا بيني وبين الله ده هيكون فين في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه طبعا لا تنسوا آه، سوره الملك يعني لو انت ما- كل يوم ما عرفتش لاقي حاجه تصلي بيها وحاسس ان انت ما بتاع اقرا سوره الايه تبارك الذي بيده الملك لانها ايه تقي من عذاب القبر فلو انت كل يوم قرات بسوره الملك ب 30 ايه انت آه، آه، ب- بتتعرض انك تقي نفسك من عذاب الايه القبر بسوره الملك ويوم ويوم هتحفظها ويوم ويوم القران بي- بيتشع بي- بيدخل او بي بي بي بي يتخلل شغاف القلب حتى يصل الى اعمق درجه من درجات الايه القلب في لفظه واحده في القران مؤثره ممكن تغير كل حاجه في حياتك يعني انت بتقرا كده سوره سورتين ثلاثه عند نقطه معينه تحس ان في نقطه في ايه او سوره او لفظه معينه دخلت جوه القلب تحس ان هي غيرت لك كل حاجه غيرت لك كل ما في نور دخل غطى كل الظلام اللي انت كنت بتشعر فيه بقالك فتره طويله جدا ايه اللي حصل ان ان مع طول الممارسه مع طول الايه المعالجه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم